هبتدي معاكم معلش أكبر جزء يعني أحب أخده في الأمثال هي أمثال التوبة لؤى 15 ولؤى 15 ده الحقيقة يعني يمكن في ناس ما تعرفش في إنجيل لؤى غير لؤى 15 يعني من كتر ما هو إصحاح فريد جدا ورائع جدا وغني جدا ويمكن مدخل للمسيحية كلها يمكن لو عاوز تكلم حد عن ربنا لأول مرة خليه يقرأ الإصحاح ده يعني يعني إيه, إيه ربنا بالنسبة لنا هل هو القاسي الجبار العالي المتعالي ولا إيه بالظبط هو ده اللي يبينه لؤى 15 فلؤى 15 في ثلاث أمثال مش في مثل واحد الحقيقة وإن كانوا مثلين صغيرين هنخلصهم بسرعة وندخل في مثل الابن الضال لأنه أهم وأجمل مثل قاله المسيح عن التوبة بالذات وكان جميع العشارين والخطاة يدنون منه ليسمعوه فتذمر الفريسيون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة ويأكل معهم فكلمهم بهذا المثل قائلا كالعادة دايما في كل مثل هتلاحظوا ان كان في مدخل للمثل لو تتبعتوا الامثال بدقة هتلاحظوا كل الامثال قالها نتيجة موقف يعني رد فعل الموقف فالموقف اثار نقطة المسيح عاوز يشرحها زي مثلا ايه جال واحد يقول له ايه قول لاخويا يقسم معايا الميراث يقول له يا ابني انا لا لا مقسم ولا قاضي عليكم لكن تحفظ من الطمع وقال مثلا وحكى مثل الغني الغبي يبقى هو المثل دايما مرتبط بموقف المسيح عاوز يشرح بيه حاجة الموقف هنا ايه ان المسيح منين ما يتكلم دلوقتي اقرب ناس يتلموا حواليه ويحبوا يسمعوا له قوي الجماعة المنحرفين جدا العشارين والخطاة كلمة الخطاة يا جماعة مش كلمة شيك كده الواحد النهارده يقول انا خاطي نوع كده من الطباع المؤدب لا كلمة خاطي كلمة وحشة قوي زمانهم كلمة خاطي يعني زاني فدي كلمة صعبة فالعشارين والخطاة ده مقصود بيها فئات يعني فئات وحشة العشارين دول أسوأ فئات المجتمع ما عندهمش أي ذمة وناس مكروهين من كل الناس بحكم الغش اللي في حياتهم والخطاة حياتهم مليانة انحرافات فتلاقوا دول الناس بالذات اللي كانوا بيجروا ورا المسيح وبيحبوا يسمعوا له والمسيح له المجد قابل كده يدنون منه ليسمعوه فتذمر الفر... العكس بقى الفئات التانية اللي هي الفريسين والكتب اللي هم قمم التدين يعني والحرفية طبعا مش قادرين يقربوا ليه لأن ده ما يقدرش يلمس واحد من دول يعني يلم جلابيته لو عدى جنبه عشار فاهمين ازاي ما, ما, ما يلوثهاش بالعشار ده تفكيرهم يعني وده واضح في مثل المرأة الخاطية لما بكت على رجلين المسيح فالفريس قال ايه اللي بتلمسه ده ازاي تلمسه ازاي يسمح لها تلمسه يعني لو كان ده نبي ما كان ما كانش اداها فرصه زي كده لانها خاطئه فاهمين المعنى فكان بالنسبه لهم الناس دول محتقرين جدا فتذمر الفريسين والكتبه قائلين هذا يقبل خطاه وياكل معهم ازاي ده يكون النبي اذا كان بيقبل الخطاه وبياكل معاهم كمان كون الاكل الاكل دايما علامة انتماء فين لما نقعد ناكل لقمة مع بعض خلاص بقينا عيلة واحدة فكون يسوع له المجد يقبل ياكل معاهم بقى بقوا بتوعه وهو بتاعهم فياكل معاهم دي كبيرة قوي عشان كده لما مت العشار مثلا دعاه مت عن وليمة قام المسيح قبل الوليمة ودخل قعد مع العشارين فكان ياكل معاهم دي كبيرة قوي فكلمهم بهذا المثل يا ترى المثل عاوز يقول ايه قبل ما ندخل فيه عاوز عاوزين ننتبه لحاجة مهمة أمثال التوبة احنا دايما لما نقراها نركز على نقطة أتوب ازاي بينما الحقيقة أمثال التوبة لما قالها المسيح قالها عشان حاجة تاني عشان يقول لنا مين هو ربنا ومين مين اللي بيقبل التوبة وإن التوبة مش صعبة أبدا لأن ربنا طيب قوي فكان عشان الموقف هنا إيه الموقف هم مستكترين على المسيح إنه ملموم على الجماعة دول فعاوز يقول لهم طب انتوا فاهمين ربنا غلط ده هو ربنا بيحب الناس دول ده هو ربنا غاوي الناس دول ده مستنيهم ده بيفرح بيهم فالمثل غرضه الأساسي مش شرح كيف نتوب الحقيقة ده موجود يعني ضمنيا لكن المثل غرضه الأساسي صورة ربنا قابل التوبة قد كده ربنا بيفرح بالتوبة هي دي القيمة الأساسية في المثل كم مثل اللي جايين دول أي إنسان منكم له مئة خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده يضع على منكبيه فرحا ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توب أول مثل هو الخروف الضال والتاني زي ما انتم حافظين الدرهم المفقود والتالت الابن الضال كلهم ضالين كلهم يعني على فكرة ضال وبيرجع الخروف الضال يعلمنا مبدأ مهم الراجل ده عنده 100 خروف واحد على 100 نسبة ما حدش فينا يعني بيعتني بيها ما تفرقش مع حد يعني لما يكون معاك 100 جنيه ويقع جنيه ماشي مش هتزعل يعني لما يكون عندك يعني 100 حاجة وتضيع منهم حاجة مش هتسوى كتير لكن هنا المسيح قال لهم وهم رعاة أغلبهم يا جماعة المجتمعات في وقتها كانت مجتمعات رعي وفلاحة وصيد بس هم دول الفئات في المجتمع فالراعي الحقيقة إلا الخرفان لأن يقولوا أن بين الراعي وخرفانه في علاقة شخصية زي الأب وأولاده فهي مش مسألة خروف ضاع هيتحاسب عليه مسألة بيتربى نوع من الحب والانتماء بين الخروف وبين الراعي فبيصعب عليه انه خروف يضيع منه فاكرين الراعي الزماني بتاع داوود ده لما هجم دب واسد على القطيع تصدر ليهم ولا ياخدوا ما هم كانوا هياخدوا خروف رجله لكن ما ما قبلش وغامر بحياته من اجل خروف واحد فهنا فكرة ان واحد على مية شكلها ما تفرقش وده احساس اي خاطي يا جماعة احساس اي خاطي في الاول بانه واحد على ملايين أنا أجي إيه في البشر أنا نكرة أنا ملياش لازمة أنا أكيد مفرقش مع ربنا فاهمين هي دي المشكلة أن الخاطئ أحيانا الشيطان يوصل له إحساس يا عم في ناس كتيرة كويسة أنت تفرق مع ربنا إيه ما تهلك يعني ما مش معقول ربنا هيعتني بيك أنت هيدور عليك أنت هينشغل بيك أنت ما عنده أنبا أنطونيوس وأنبا بولا وعنده شهداء وعنده قديسين وعنده ناس محترمين هتيجي عليك أنت فهنا المثل مش بيقول لنا الخروف عمل ايه الحقيقة الخروف ما عملش ولا حاجة مش معنى كده ان مفيش دور للتائب لا المثل هنا بيركز على نقطة تانية مش دور التائب لا فرحة ربنا برجوعه وقيمة الخاطي عند ربنا قيمة الخاطي اللي في نظرنا واحد على مية او واحد على اي رقم كبير بمعنى انه اقرب الى الزيرو يعني عند ربنا الرقم الكبير يساوي الواحد ليه؟ قالها لهم بطريقة بسيطة قال لهم ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده يعني مش بس يذهب لأجل الضال وزي ما تيجي لا ده مش هيهمد غير لما يلاقيه طب ده حط التسعة وتسعين في كوم والواحد في كوم ده مش بس ده يساوي ده ده عبر عنها يسوع بكلمة أجمل وقال السماء كلها تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 طب لو ال 99 دول ما عندهمش مشاعر توبة ما يفرحوش ربنا زي الشخص اللي راجع له يعني لو كنيسة كلها بتصلي وبتصوم وعايشة ربنا يفرح بواحد داخل من الباب بقاله سنين غايب عن ربنا وبعيد عن ربنا أكتر من كل شعب الكنيسة اللي موجود فرحة الرجوع دي عند ربنا ملهاش تمن كبيرة قوي وده اللي خلى أبائنا يعشقوا التوبة لأن هو يحب ربنا وعايزين يفرحوه على طول فدايما واخدين موقف الرجوع عشان يفرحوه حتى لو هو ماشي كويس في خطايا صغيرة يتوب عليها ويرجع عنها يقوم يفرح ربنا لأنه أي موقف رجوع هيفرح ربنا جدا فبيقول إيه يذهب لأجل الضال حتى يجدب يبقى أول درس في التوبة مين بيدور على مين يا جماعة التائب بيدور على ربنا ولا ربنا اللي بيدور عليه ربنا بيدور عليه عشان كده مفيش واحد بيرجع لربنا يقدر يقول أنا رجعت الحقيقة مش كده حتى لو هو كتر خيره بالكنيسة و- وصلى وتاب واعترف في حاجة قبل كده اللي حركه واللي وضب له انه يرجع واللي هيأ له الظروف واللي نكش قلبه واللي, واللي بعت له حد واللي بن عليه كل ده ربنا لازم نفهم ونعتقد ونؤمن ان ربنا هو اساس التوبة هو اللي بيشدنا ليه مش احنا اللي بنجري عليه هو اللي بيشدنا عشان كده في النشيد تقول يقول ايه اجذبني وراءك فاجري او فنجري شدني يا رب انا مش عارف اتحرك انا قاعد محلي كده آه، آه، ما عنديش حماس لا للتوبة ولا للرجوع ولا للتغيير وشايف نفسي كويس و... وعايز ضال تايه في الدنيا ومش آه، وما عنديش حتى فرصة ارجع ولو حاولت ارجع هتوه مش هعرف السكة الحكاية اسهل من كده ان الراعي هو اللي بيطلع هو اللي بيدور ومش هيرجع الا حتى يجده آية جميلة جدا حكاية انه يذهب لاجل الضال حتى يجده الاربع كلمات دول جوه في منتهى الجمال يذهب لاجل الضال حتى يجده دي ده منهج ربنا كل واحد من ولاده ضاع يفضل وراه سنين واللي بيخدم منكم كتير هيشوف الحاجات دي هيشوف ممكن واحد يبعد جدا ويرتد جدا عشرات السنين وتلاقوه يرجع برضه وت- ونقف مستغرب كده يا رب معقول الكلام ده يا رب فلان رجع فلان اللي كل الناس قالت مفيش فايدة فلان اللي الناس اعتبرته مات فلان اللي ارتد فلان اللي, اللي اللي عاش آه، سنوات في الخطية بالطول والعرض ده ممكن ده يجي منه ده يا رب يجي لأنه يذهب لأجل الضال حتى يجده وإذا وجده مفروض بقى يعني إذا وجده لو هو راعي تعبان زي حالتنا بقى يمسك كده ويديله على دماغه عشان ساب القطيع مش كده ازاي تسيب القطيع انت مش عارف السكة كنت هتعور نفسك سمعوا كلمتين ولا مفيش كده خالص او على الاقل ي- ي- يزقه بالعصا عشان يمشي وراه بقى هو ما يعملش كده خالص لما يلاقيه في الحالة دي يعمل ايه يضع على منكبيه فرحا يعني يستكتر انه يمشي حتى الخروف ده ما اتقالش عليه صغير احنا دايما بنتخيله صغير هو الحقيقه ما قالوش صغير ولا كبير ما هو في خرفان كتيره كبيره آه، آه، تايهه برضه لكن يشيله شيل يضعه على منكبيه فرحا يعني من فرحه بيه مستكتر يمشي وراه ده يشيله شيل على زي الصوره كده ما عندكم على كتافه لهم طريقة كده في شيل الخروف كده واخدين بالكم لأنه لما يمشي بيه مسافات غالبا يشيله على كتافه ويبقى فرحان مش تعبان لأنه اللي هيمشي نص كيلو وهو شايل الخروف ده ده هيتهد حيله مش مهم هو شايله فرحان بيه برضه المشاعر دي لو الواحد تخيلها يقول يا سلام يا رب طب ما تشدني وترجعني إذا كان ده يبسطك طب شيلني شيل أنا تقيل صحيح بس شيلني أنا خطايا كتير بس شيلني بدل ده يبسطك يبسطني حد يرفض حد يكره يلا يا رب ورايا حتى تجدني وش لما تجدني شيلني شيل وافرح بيا وانا كل اللي يعني مطلوب مني ان انا ما اهربش تاني ان انا لما تيجي تشيلني ما فلفصش ان انا لما تيجي ت- ت- ترجعني ما اقعدش اقول لك لا مش راجع فكأن دورنا في التوبة في المثل ده واقف عند عدم الرفض بس يعني ربنا عليه كل حاجة هو اللي بيجي وهو اللي بيشيل وهو اللي فرحان وانت بس ما تقولش لا انت بس ما تقولش لا حكاية بسيطة بقى مش كده وبس لما يرجع بيه المسيح له المجد لغاية ال- الحظيرة دي او البيت خلي بالكم يأتي الى بيته مش للحظيرة كمان ده الخروف ده هيبقى باشا يعني كل الخرفان ترجع من البرية على الزريبة لا البيت ده يحطه كده في الأوضة عنده الخروف ده يا رب ده مش مكانه لا لا مكانه إلى بيتك اه امال ليه يأتي إلى بيته يعني كمان جايب الخروف على البيت لأنه وحشه ولأنه غالي ولأنه بقاله مدة تايه فرفعه رفعة كبيرة أوي إنه مدخله البيت ويلم له الناس كمان ويقول لهم تعالوا شوفوا الخروف اللي كان ضايع مني فيقول يدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروفي الضال وشوف كلمة خروفي الضال يعني بتاعي مش هقبل انه يضيع أبدا صدقوني بهذا الرجاء احنا بن- بنكلم ربنا عن كل خروف ضال نقول له ده خروفك وده هيفرحك لو رجع وده مش هيعرف يرجع لوحده وده محدش هيعرف سكته انت يا رب روح وراه لأنك قلت يذهب لأجل الضال حتى يجده خليك وراه لغاية ما تلاقيه ولما تلاقيه شيله ولما تشيله افرح بيه ولما تفرح بيه تجيبه البيت وساعتها احنا نفرح معاك مش هنعرف نعمل حاجة من كده في احيانا مواقف الواحد ما يعرفش يعمل فيها اكتر من كده يبقى اول مثل علمنا دور النعمة او, أو غلو كل واحد عند ربنا قيمة كل نفس ضيعة دي اتعلمنا كمان كخدام يا جماعة محدش يحتقر نفسه محدش يقول فلان ده ضاع خلاص ما فيش خلاص عند ربنا ما فيش ام بتقبل انه انه ابنها ينحرف خلاص لا ما فيش خلاص دي مش موجودة في عرف الحب ما فيش حاجة اسمها خلاص ما فيش حد بيقبل ان واحد بيحبه ينتهي لا ما ينفعش لازم يفضل ولازم يفضل الامل وراه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى توبة كمان لا يحتاجون إلى توبة دي كلمة خوف إيه رأيكم لو الواحد فينا حاسس في لحظة أنه مش محتاج يتوب يبقى إيه يبقى مش بيفرح ربنا ببساطة يعني ساعات ياخدوها بكذا مقياس يقولوا ده كبرياء وساعات يقولوا لا فتور أيا كان كوني في لحظة حاسس ان انا مش محتاج للتوبة اعرف انه اي خاطي اسوأ منك مليون مرة راجع في اللحظة دي هيفرح ربنا اكتر منك طب ما تخليك انت الخاطي ده مش تروح تغلط لا تيجي تتوب ماشي عشان كده الاباء حسوا ان كلمة لا يحتاجون الى توبة دي تخوف مش عاوزين في لحظة ابدا نحس ان احنا لا نحتاج الى توبة عاوزين في كل لحظة نحس ان احنا محتاجين نتوب في كل لحظة كنيستنا القبطية غاوية توبة تعشق التوبة والبعض يفتكر ان ده نوع من النكد او ال او ال يعني ان الناس واخده الجانب الحزين من الموضوع الحقيقه لا التوبه مفرحه جدا اذا كانت بتفرح ربنا قوي والانسان هيفرح بيها جدا طب ولا ما نتوبش ليه ده التوبه دي حاجه جميله قوي بتفرح السما كلها وبتفرح ربنا وبتفرح الخاطي كله فرحان ناخد المثل اللي بعده وأية امرأة لها عشرة دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحن معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب المثل خد بعد تاني هنا ست امرأة عندها عشر دراهم وضيعت درهم العشر دراهم دول ليهم كذا معنى يعني لكن في بعض الاعتقادات يقولوا العشر دراهم دول كانوا شبكة الست اليهودية الفقيرة فالعشر دراهم دول مش بس في قيمتهم المادية ممكن يكونوا في قيمتهم الرمزية واخدين بالكم زي زي زي الدبلة زي الشبكة فاهمين ازاي؟ فلو ضاع واحد تبقى بتفرك وبتهري لأنها حاجة تتشائم منها وتتضايق منها أو حاجة ثمينة مش بس في قيمتها المادية ما احنا ابتدينا نطلع وخلي بالكم واحد لمية أولا كل نفس غالية واحد لعشرة وبعدين هنبقى واحد على اتنين بعد كده في المثل لو هتاخدوا بالكم وهنشوف قيمة كل حاجة واحد لمية مقصود بيها كل نفس مهما كان لها قيمة كبيرة عند ربنا وممكن يسيب لها أي عدد جنبه هنا واحد من عشرة يعني إيه ممكن تؤخذ على إنه عشر وصاية بس أنت كاسر وصية مش كده واللي يكسر وصية واحدة يبقى ضاع برضه في واحد يقول لك أنا مش بغلط بس ويقول حاجة غلط طب مين قال لك إن بس دي ما تضيعكش بس دي تضيعك ف طب ما هي يعني بتفكرني بفكرة ان خطية واحدة تكفي انها تضيع الانسان لان ساعات الواحد يقول طب ما انا مش بسرق طب ومين قال لك انهم اللي مش هيسرقوا يدخلوا السماء لا الحكاية مش كده الحكاية مش كده فهنا بيقول أضاعت درهما واحدا يعني كسر وصية واحدة فمش قادرة تنام مش قادرة تهمد برضه هنا تلاحظوا نفس الغيرة والحماس في البحث عن الضايع يعني المثالين الأولانيين بالذات التركيز على دور ربنا وهنا المرأة تعتبر إيه بقى كنيسة يعني هتلاحظوا ان التدرج ماشي ازاي دور ربنا في التوبة واضح جدا انه الاساس دور الكنيسة في التوبة مهم جدا دور الخاطي في التوبة في المثل الثالث بقى الابن نفسه لما يضيع يعمل ايه يبقى لما نقول توبة لازم هيكون في ثلاث شركاء في التوبة دي اولا واعظمهم واهمهم دور نعمة ربنا اثنين الكنيسة ليها دور هذه المرأة اللي برضه مش مفروض تنام على خاطي ضايع الكنيسة دي بقى من أول الملائكة والقديسين اللي في السماء لأصغر خادم على الأرض كل ده اسمه كنيسة كل أعضاء جسد المسيح لازم يفركوا لما درهم منهم يضيع لازم يقلقوا لأن هم مشبوكين في المسيح بشبكة والشبكة دي هي كل أعضاء الجسد متحدين بالمسيح في علاقة اتحاد فمش عاوزين حد منهم يضيع مهما كلفهم فالمرأة أجمل مثل أجمل تشبيه لها إن هي الكنيسة وأضاعت درهما واحدا أيوة يا جماعة إحنا بنضيع كتير إحنا ككنيسة لازم نعترف إن إحنا بنضيع ناس كتير بنضيعهم بعثرات بنضيعهم بسلوك غير مسيحي إحنا كآباء وأمهات ممكن نكون ضيعنا أولادنا في وقت ممكن نكون أسأنا إليهم ممكن نكون علمناهم حاجة غلط طيب وبعدين وماله عندنا فرصة أن نفتش باجتهاد فيقول ألا توقد سراجا تنور النور الأول عشان كده كل واحد عاوز يصلح الدنيا عاوز يرد الضايع لازم ينور نور لأنه لو لقيت واحدة ست عمالة تنظف على الضلمة تقول لها أنت يا ست غشيمة ولا إيه طب أنت هتشوف التراب طب ما الدرهم يمكن يكون سارح في حتة لازم تنور نور جامد عشان يبان النور دايما إشارة إلى إيه إلى الكلمة ربنا وإلى عمل الروح القدس سراج لرجلي كلامك يلا نفتح الإنجيل وننشغل بالإنجيل ونقدم الإنجيل عشان نجيب الدرهم المفقود محدش يفتكر إنه يقدر يجيب الناس بالفهلوة وبالشطارة لا هي كلمة ربنا اللي قوية حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين هي اللي تعرف تجيب الناس صورة ربنا الحلو اللي في الإنجيل هو اللي يعرف يشد الناس احنا مش بنقدم نفسنا ولا بنقدم افكارنا احنا بنقدم سراج بننور ولما ننور هيسهل البحث ننور دي كمان معناها ايه نعرف الناس الصح من الغلط عشان ممكن يكون الدرهم الغشيم ده اللي ملوش ارادة ما يعرفش الغلط من الصح طب مين ينور له مين يوجهه غير الكنيسة اللي تولع النور وتقول له ده غلط وده صح حاسب من دي امشي في دي فيقول ايه اضاعت درهما واحدا الا توقد سراجا وتكنس البيت الكنس هنا اشار لايه بقى اه عمل التوبة او مجهود الكنيسة او مجهود الافتقاد عملية الكنس دي زي الايه زي الواحد لما يقعد يفتقد كده او بالنسبة لكل واحد فينا لما يقعد يكنس من جوه يعني يقعد يفتش من جوه يقعد ينفض نفسه كده في كده فكرة غلط وفي شعور غلط وفي اهتمام غلط وفي طموح غلط وفي علاقة غلط وفي فاهمين عمال يكنس عشان يقدر يشوف ان في حاجة ضاعت منه حاجة ثمينة لان المرأة ممكن تؤخذ على الضمير او النفس فالمرأة يعني النفس الواعية لو ضيعت حاجة من ثروتها الروحية ومن علاقتها بربنا ما تنامش ما تهتم جدا وتنور نور وتقعد تكنس دي ممكن تمشي مع معنى الفطور برضو بتاع امبارح ان لما الواحد فينا يحس ان هو فاقد حياته مع ربنا او مش مستمتع بحياته مع ربنا يعمل ايه ما ما يهداش ينور نور ويقعد يفتش في نفسه يحاسب نفسه يكنس البيت في ايه غلط فين الدرهم فين السعادة المفقودة فين الوصية اللي انا كسرها وانا مش واخد بالي من العشرة فين فين الحاجة اللي دخلت غلط في حياتي وانا مش منتبه ليها وبعدين إذا وجدت تفتش باجتهاد تفتش باجتهاد دي معناها برضو ممكن ناخدها على النفس الأول إن واحد فينا يفتش قلبه باجتهاد فتش باجتهاد ما تقولش أنا كويس عشان خاطري لا أنا ولا أنت كويسين فتش باجتهاد هتلاقي حاجات كتير فتش باجتهاد لأن هناك درهم مفقود غالي جدا ساعات يشير إلى المسيح له المجد برضه الدرهم المفقود يعني بتعكس الفكرة خالص يعني ممكن الواحد اللي عمال يدور على الدرهم تاخد شكل من أشكال أمثال الملكوت اللي هو كنز مخفي فأنت عمال تدور عليه عشان تلاقيه فالواحد مش لاقي المسيح فلازم يفتش باجتهاده وممكن تتاخد بالطريقة العكسية إشارة إلى أن أنا بدور على اللي ضاع مني أو بقى الكنيسة لازم تفتش باجتهاد عشان كده في الخدمة المفروض ان احنا نركز كل واحد في بيته مع اولاده مع احبائه يفتش باجتهاد في ايه داخل غلط في علاقته في ولاده في حاجة غلط في صديق غلط في فكرة غلط في موضوع غلط لازم نفتش باجتهاد لحسن يضيع لحسن مش هنلاقي حتى تجد وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات قائلة افرحنا معي كأن يسوع دي اللي تهمه في الآخر إن لما بنلاقي الضايع هو عاوز يقدم دي بالذات فرحة كبيرة قوي افرحنا معي لأني وجدت الدرهم الذي أضعته من اتضاع المرأة تقول إيه أنا ضيعته بس لقيته ماشي يعني أنا اللي ضيعته بس لقيته هكذا أقول لكم يكون فرح قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب برضو إحساس غريب و... ويمكن نادرا ما حد فينا بيتخيله تصوروا إنك أنت بتفرح ملائكة والملائكة دول ملهمش عدد مجرد إنك تقف قدام ربنا بينك وبينه كده تقول له يا رب أنا أخطيت في حقك وأنا راجع لك ونفسي أبطل بقى حاجات دي في اللحظات دي ربوات من الملائكة بيفرحوا حسب وعد ربنا وكلامه يا ده الواحد يعني مهم قوي ربات من الملائكة ده بيبقى طالب مش عاوز يذاكر وبعدين لما بيفتكر انه ابوه وامه واخواته وخالاته وعماته كلهم مستنيين النتيجة يقعد يشتغل يقول يعني مين كل الناس دول هكسفهم مش مهم انا انا مش متحمس انجح ولا اسقط لكن عشان خاطر الناس دي كلها ده انا لازم اشتغل فبالكم إذا كنا احنا ممكن نتسبب في حزن ربوات من الملائكة وفي فرح ربوات من الملائكة ما كناش هنتوب عشاننا وعشان نفسنا وعشان خلاص نفسنا على الأقل عشان نفرح السماء كلها نفرح ربنا ونفرح الكنيسة ونفرح السماء قد كده فرح بخاطي واحد يتوب آخر مثل وقال يبقى قال ثلاث أمثال ورا بعض وكأن الموضوع ده المسيح متحمس له جدا عارفين لما يرص أمثال ورا بعض معناه إن هو متحمس جدا ينقل لنا الفكرة دي أنتم متضايقين إن أنا قاعد وسط العشرين والقطاع أنتم مش فاهمين ولا إيه ده السما كلها بتفرح بواحد من دول لما بيرجع هو ده خلاصة الكلام فالواحد فينا لو تصور في كل لحظة خطية بدل ما يقعد يفكر في الخطية وييأس من نفسه يقول مفيش فايدة قد كده هيفرح ربنا لو رجع في اللحظة دي هيقوم يرجع على طول وخلاص وتبقى الدنيا منورة يبقى هو فرحان والسما كلها فرحان إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه يا أبي أعطيني القسم الذي يصيبني من المال فقسم لهما معيشته وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل شيء وسافر إلى كرة بعيدة وهناك بذر ماله بعيش مسرف فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكورة فابتدأ يحتاج فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة فأرسلوا إلى حقوله ليرعى خنازير ناخدها تاني أب له اتنين عيال الصغير قال له أبويا اديني القسم الذي يصيبني من المال طبعا الكلمة دي كلكم فاهمينها إنه معناها إيه عاوز أورث وكلمة عاوز أورث لما تتقال للأب في وشه كلمة قاسية ما هو معروف ان الاب ده هيقسم فلوسه بالنص على الولدين مفيش بنات في الموضوع حتى فبالتالي نص بنص فلما يقول له اديني حقي إيه؟ كلمة قاسية يا ابني هو انا موت طب مش تستنى لما اموت وهو انت مش شايف فيا حاجة اي لازمة غير القرشين اللي انا سايبهم لك عشان كده حتى التعبير الدقيق اللي قاله يسوع قسم لهما معيشته فاهمين يعني كأنه ايه شق نفسه بالنص كده قال له خد يا ابني نص عمري وانت خد التاني وخلاص انا ملياش لازمه فاهمين المعنى احساس قاسي جدا وده احساس ربنا على فكرة لما بنقول له يا رب هات وخليك في حالك فاهمين هات من ايدك فلوس هات صحة هات مركز ادينا من خيرك وخليك في حالك وانا في حالي فكأن ربنا بيبص لنا بيقول انتوا فعلا تتمنوا ان انا اموت وتورثوني بالحي يعني تاخدوا خيري لكن مش عاوزيني كل خاطي بيقدم الرسالة دي لربنا لأن ربنا حساس يعني على فكرة فربنا دي كل الخطية معناها كده انك انت عاوز تنبسط بعيد عني ان انا معطلك عن الفرح والانبساط ان انت الخير ممكن تاخده من ايدي لكن مش عاوزني انا ما فيش مانع وعلى قد قساوة هذا الطلب نفاجأ ان الاب الاب كان ممكن يديله بالقلم مش كده كان ممكن يقول له مالكش حاجة عندي هو حق- حقه طبعا بس هو اب طيب يبقى اول صورة بيقدمها لنا المسيح هنا قبل ما نشوف التوبة لسه ان من علامات حب الله ان احنا بنغلط مش ان احنا بنتوب وبيستقبلنا لا ده مجرد ان احنا نغلط في حقه غلطات ضخمة نتجاهله آه، آه، نبيعه بسهولة ننشغل بالدنيا عنه دي اخطاء كبيرة ده اي اب فيكم لما اولاده ينشغلوا عنه شوية بيصعب عليه لما بيحس ان هم مش حاسين بمشاعره وكل اللي شاغلهم القرش اللي سايبه بيتجرح بالكم بربنا اللي ما بنفكرش فيه دقايق في اليوم وهو كل النفس اللي بناخده منه وبرضه بيفضل ساكت فأولا هنا صورة الأب المثالي الطيب اللي بيحب ولاده حتى وهما بيغلطوا وما بيقول لهمش ما تغلطوش يعني ما بيمنعهمش بالعافية من الغلط قسم لهم معيشته اعمل اللي انت عاوزه ويتبان بقى ال- الإرادة هنا ليه ربنا سايبنا نغلط لأننا ولاده لو عبيده مش اللي مش ممكن نغلط مفيش عبد ساب البيت عارفين ليه لأنه عبد مقدرش يسيب البيت لكن الابن بيسيب البيت براحته لأنه ابن لأنه حر فمن علامات الحرية اللي احنا فيها ان احنا بنغلط وبنرجع براحتنا ربنا مش بيجبرنا على حاجة وبعد أيام ليست بكثيرة يعني الولد خد الحاجة وكان عنده فرصة كان عنده فرصة خلي بالكم من المعنى ده يتمتع بخير أبوه في حضور أبوه على قد كده كانت تمشي يعني قاسم قلبه اتنين الفلوس والممتلكات والدنيا وبرضه أبوه موجود أهو قاعد معاه فكان في الفترة الأولانية إيه قال له ماشي أنا يعني أنت وخيرك عاوزكم انتوا الاتنين خليك معايا برضو أنا مشغول بخيرك برضو لكن بعد أيام مش كتيرة خلي بالكم اللي فتح باب الدنيا الدنيا تشده فقال له لا أنا هسيب لك كمان البيت قال له يا ابني أنا ما قلتلكش حاجة طلبت في نص الفلوس وخدتها كتبت باسمك بقيت في البيت بتدخل وتطلع زي ما انت عاوز طب ناقصك ايه تاني لا انا متأيد انا مش عاوزك انا مش عاوزك شوفوا الدنيا بتسحب ازاي ايام ليس كثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيدة عاوز يبعد عنه خالص وهناك بذر ماله بعيش مسرف ابتدى بقى ايه طبعا هو عمره ما تعب في القرش عشان كده الاصغر دايما يحسن انه صغير صغير مش دريان مش فاهم القرش كلف ابوه قد ايه ومش فاهم قساوة اللي بيعمله قد ايه ومش فاهم حاجة ابتدى بقى يبذر كل الفلوس ألفات مؤلفة عمال يرميها يمين وشمال والدنيا عمالة تسحب منه وهو غشيم مش دريان فلما أنفق كل شيء حدث جوع شديد في تلك الكرة فابتدأ يحتاج كعادة الخطية الخطية تستنفذ طاقة الإنسان الأول تشده وتجذبه ويفضل يصرف يمين وشمال وما يفكرش في أبوه خالص لغاية ما تخليه على الزيرو خالص وبعدين إيه ما تديش حاجة خالص بقى الدنيا تقف ما تديش انت اديتها كتير قوي واول ما تمد ايدك تقول لها انا بقى مستني منك يا دنيا بقى ده انا اديتك عمري ده انا اديتك فلوسي ده انا اديتك مخي وعقلي ومشاعري يقول لك اصل احنا عندنا مجاعة الدنيا دايما مجاعة تمد ايدك ليها تقول لك اصل احنا عندنا جوع شديد تشتغل شحات عندنا شوف الدنيا الدنيا تعمل كده تاخد تاخد وما تديش دي قاعدة تدي الشغل مهما تدي وبعدين تستنى في الآخر ما تلاقيش تدي الشهوات مهما تدي تستنى في الآخر ما تلاقيش هي طبيعة الحياة كده الدنيا كده فبت... حدث جوع شديد في تلك الكرة فابتدأ يحتاج لأول مرة هذا الشاب يحتاج ده ابن عز خلي بالك واضح ان ابوه غني ابوه غني هيطلع في الاخر عنده عبيد بال... بالكوم فده راجل غني مش راجل بسيط وعشان كده هيقول الخدامين بيرموا العيش عارفين لما الخدام نفسه يكون بيصيد عنه في الأكل ده معناه البيت ده five stars يعني لأن الخدامين نفسهم شبعانين قوي فهنا بقى الولد دق حاجة عمره ما دقها إنه مش لاقي ياكل بدأ يحتاج شعور عمره ما حسه وهو مع رب مع أبوه شعور قاسي جدا على واحد ابن عز فمضى والتصق شوفوا بقى الخطية الشيطان يعمل كده يا جماعة دي درجات من التدهور في الخطية يعني المثل ده ضمن ما بيعرض بيعرض لنا الد- الشيطان بيعمل فينا ايه اول حاجة يقول لك ايه انشغل بالدنيا خد من ابوك وبعدين يلزم ابوك بقى ما تسيبه يبعدك عن ابوك عن ربنا يعني في الاول تاخد الدنيا وتقول ربنا امسك ربنا وامسك الدنيا ماشي مؤقتا الشيطان يقول لك وماله وماله صلي وتلهي في الدنيا ماشي وبعدين هتصلي ليه بقى سيب ايد ابوك بقى وبعدين الدنيا تاخد كو تبلعك بلع وبعدين في الاخر تخليك شحات عمال تجري وراها مستني شوية سعادة شوية بهجة وتذلك وبعدين في الآخر يقول لك إيه مضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة من أهل العالم هنا بقى بقيت ملك للشيطان الواحد ده اللي من أهل تلك الكورة صاحب الخنازير فاهمين ده الشيطان بقى رئيس هذا العالم ما هو أنت سبت كنت ملتصق بأبوك كنت في حضن أبوك في الأول أول القصة كانت كده حضن البركة والعز دلوقتي التصق بواحد من تلك الكورة من عالم الخنازير فقام قال له تعالى شغلك عندي أنا شغلي كله خنازير ف... فأرسله إلى حقوله ليرعى خنازير فاهمين أدي الشيطان بيعمل كده بقى يشغل الزباين بتوعه إيه في خدمة الخنازير ودي تلاقوا حظوها مرتبطة بالقصة بتاعة مجنون الجدريين لما الشيطان اللي كان ساكن في الراجل اللي اسمه لجؤون ده آآ آآ قال له ما بلاش تطلعنا بعيد وطلبوا قالوا له ايه ابعتنا في الخنازير عالم الزبالة والقذارة والريحة وال... هو ده عالم الشياطين هي دي كور... هي دي نظام الكورة كده كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله فلم يعطيه أحد وصلت الحالة إلى حاجة صعبة جدا إن الولد بقى يبص على الخنازير ويعمل إيه و... و... وريقه ينز- ي- يسيل الخنازير بتاكل بتاكل ايه بتاكل الزبالة ده بتاكل الدود اللي في الزبالة فالمفروض انه ده منظر مقزز جدا يعني يعني لو حد فيكم راح الزرايب وقعد يتفرج على ال- ال- الخنازير يقرف طبيعي لكن الولد مش بس مش بيقرف ده الولد بيبص للخنازير و- وآه يحسدهم بيبص لهم وهو يا عيني مش طايل حال الخنازير عند هذه اللحظة اللي كلها ذل رجع إلى نفسه يعني للأسف ما رجعش لنفسه من بدري ما- وصل إلى قمة الذل إنه بقى يبص للخنزير ويحسده يبص للخنازير ومش طايل أكل الخنازير هو ده ال- يعني سوري بعد الشر عليكم لما تشوفوا حد من مثل المدمنين المحترفين أو من المستعبدين لخطايا جامدة تحس إنه كده انه انه هيموت على حاجة ملهاش اي قيمة المفروض وحاجة مزعجة جدا لكن مستعد يلحس التراب بس ياخدها في نوع من الذل والمهانة مع الخطية صعب خالص فلم يعطي احد فرجع الى نفسه اخيرا رجع الى نفسه بعد التدهور الطويل ده كله كنا نتمنى يرجع لنفسه مع تاني يوم ساب البيت يقول لا انا قلقان فين ابويا فين تصبح على خير بتاعت بالليل فين سريري المفروض الواحد يرجع بسرعة ما يسيبش نفسه لما يبعد شوية يقول الله أنا مش مرتاح ليا كان المفروض يرجع لما بلقى الفلوس عمالة تقل طاقته عمالة تقل الدنيا عمالة تسحب منه كان المفروض ينتبه ويقول لا أنا السعادة بتقل الفرح بيقل حب الناس بيقل السلام في حياتي بيقل كان لازم يرجع ويقول الله انا هبذر كل الفلوس لا برضو ما رجعش طب لما خلصت الفلوس كان المفروض يرجع برضو ما رجعش راح يدور تاني في الدنيا طب لما اتبعت للخنازير وشاف المنظر من بره كان المفروض يرجع برضو ما رجعش لغاية ما قعد هو الخنزير لوحده وبقوا يتس... يعني الخنزير بيعيره يقول له انا باكل وانت مش بتاكل انا مبسوط وانت مش مبسوط فلما حس انه بقى اقل من الحيوان هي بالظبط كده مقصود بيها في المثل كده انه صار اقل من الحيوان هي دي الخطيه تعمل كده تخلي الواحد يفقد تشبهه بربنا ما هو فرق الانسان عن الحيوان ايه سفر التكوين يقول ان الانسان خلق على صورة الله ومثاله فرق كبير جدا بين الانسان والحيوان لكن لما يترك الصورة دي وما بقاش شبه ربنا في حاجة بقى اقل من الحيوان كمان فرجع الى نفسه وقال كم من أجير عند أبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا ابتدى يفكر الخدامين عند ابويا بيرموا العيش بيفيض عنهم عيش وبيرموه وانا النهارده بحلم بلقمه العيش ليه كده ليه اتذليت الذل ده ده ابويا مهما كان يعني ربنا ده ابويا مش مش شخص غريب عني رجع الى نفسه طبعا انتوا عارفين ان هي الكلمه السنترال في المثل ده يعني انه اللحظه الخطيره اللي في حياه الانسان لما يواجه نفسه بالحقيقه انا هفضل لامتى اعيش عيشه حيوانات هفضل لامتى ابص في الزباله هفضل لامتى اقارن نفسي بخنازير هفضل لامتى ملتصق باهل تلك الكوره محروم من ابويا السماوي اللي عنده الحب والامان اللي رضي يقسم معيشته ليا اللي اللي رضي خلي بالكم قسم لهما معيشته احنا لما ندخل بقى في الرمز بسرعه معناها الفداء يعني قدم نفسه قال لهم انا اموت خلاص بدل انتوا عاوزين كده انا اموت فربنا من البدايه مستعد يموت عشاننا لأنه قسم لهما معيشته يعني اعتبر نفسه ميت وده اللي عمله المسيح لما جه مات عشان فرجع إلى نفسه دي تحتاج كل يوم مننا إن احنا نقف اللحظة دي عشان على الأقل ما نتدهورش التدهور ده إن احنا نرجع لنفسنا ونقارن لما نرجع لنفسنا محتاجين نقارن حالتين حالة العز في الاقتراب من الله وحالة الغلب والبهدلة في البعد عن الله يعني اللي بيحرك الواحد للتوبة ايه يا جماعة مش كتر خطاياه طب ما الخنازير حوالينا لا اللي بيحركها انا كان المفروض يبقى منظري ايه انا كان المفروض ابقى سعيد جدا لان ربنا ابويا كان المفروض ابقى عندي كل الامان اللي في الدنيا لان ربنا ابويا كان المفروض ابقى فرحان على طول وبحب على طول ومستني السما لان الله ابويا ليه انا قلقان وخيبان وحزين وكئيب ومحبط ومهموم يبقى انا بعيد أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له فده بقى يرتب أفكاره قال طب ما أنا أروح له بقى يا أبي هقول له يا أبي ما هو برضه أبويا لسه أخطأت إلى السماء وقدامك إلى السماء مقصود بها إيه خطيتي كبيرة قوي إلى السماء مقصود بها أنا رب ما ما خطيتي عالية جدا خطيتي ضخمة جدا خطيتي مست السماء صرخت في السماء كلها طلعت من الأرض للسماء من عنفها أنا افتريت أنا افتريت يعني فأنا أخطأت إلى السماء وقدامك طبعا حقك مقصود بيه لكن كمان إلى السماء يعني بكل مقاييس الإنسانية والعدل والحق وال... أنا أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابن مع أنه تاخدوا بالكم أول ما كان كان يبتدي الكلام يقول له إيه يقول له يا أبي يعني هو هو لازم هيغلط ويقول له يا بابا برضه ما هو أبوه مهما كان مش هيعرف يقول له غير كده لكن هو ناوي يقول له أنا ما استاهلش أكون ابنك فمش رايح يقول له يا سيد بناء على الفكرة لا هو لسه بيقول له يا أبي لأنه تلقائيته بتقول كده يعني احنا يوم ما بنغلط بنقول أبانا الذي يعني فاحنا بنقول أبانا الذي مع اننا حاسين ما نستاهلش نقولها بس ما هو بتطلع مننا لاننا متعودين عليه لان هو ابونا مهما حصل لست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا اجعلني كأحد أجراك خليني بس خدام عندك خليني خدام تعرفين الأجراء عند الم... عند ربنا مين الملائكة فكأنك بتقول له طب خليني ملاك وخلاص يعني نزلني من رتبة البنوة إلى الملائكة البنوة احنا دلوقتي في مركز أعلى من الملائكة يعني بالعز اللي احنا فيه المفروض اجعلني كأحد أجرك أو بحسب المثل هنا خليني خدام بس في بيتك يعني أشوفك وأكل لقمتك وأبقى مستور عندك الخدامين عندك فايز خليني واحد منهم فقام برضه هنا حاجة مهم إنه فكر رجع لنفسه قارن بين حالته وحالة العز اللي كان فيها أو المفروض يبقى فيها لو وقف عند بس رجع إلى نفسه ما كانتش القصة كملت كان لازم يعمل إيه؟ كان لازم يقوم يعني يقوم يفز يقوم يتحرك لأن ساعات يا جماعة احنا نتأثر ونفكر ونقارن بس ونقف عند كده فقام ميزة بقى الابن عشان كده بنسميه الابن الشاطر مع كل العك اللي عمله الكنيسة بتسميه الابن الشاطر ده الابن الضال دي جديدة لكن الابن الشاطر هو المثل أساسه كده قام لما فكر وحسبها صح ما قعدش مكانه اتحرك قام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه هنا بقى يرجع تاني للكتاب أو المسيح له المجد يشاور لنا على دور الأب في مثل الخروف الخروف ملوش دور في مثل الدرهم الدرهم ملوش دور في مثل الخروف الأب صاحب كل الدور وفي مثل الد- الدرهم الأم الكنيسة شغالة بتدور على الدرهم بكل طاقتها لكن في مثل الابن إيه التائب له دور لازم يرجع لكن ما لغاش لا دور الأب ولا الكنيسة فإذ كان لم يزل بعيدا يعني هو لسه بعيد وهو لسه في الخيبة اللي هو فيها وهدومه مليانة قذارة وريحته فق- خنازيري وحافي وماشي إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه دايما المنظر ده آم، محتاج تخيل شوي لأن كل الأب رآه من بعيد ده في الغالب معناه أن الأب بيقف كل يوم مستني والقصة دي غالبا عشان يصرف مبالغ قد كده وبعدين يشتغل عند الخنازير وبعدين يقرف من الخنازير القصة دي هتاخد على الأقل شهور ما كانتش خدت سنين فكنا خدت كل الوقت ده ولسه عينه من بعيد كأن الأب لم يفقد أمله أبدا أنه الابن هيرجع إذ كان بعيدا لم يزل بعيدا رآه أبوه كأن الأب كل يوم قعدته جنب الشباك في البيت يا عيني باصص على السكة اللي الواد خرج منها من سنين امتى يرجع هو ده كل اللي شغله حين رآه أبوه كان الواحد دايما برضه يتصورها كده كفيلم عربي ويقول ايه بقى ده لازم بقى هيطلع له بقى اخيرا اتعلمت الادب عرفت الحق فين جاي بعد ما ضيعت الفلوس آه، ضيعت اسمنا وضيعت آه، تعبنا ويقعد بقى يديله الموشح المشهور بتاع آه، بتاع الافلام ما حصلش حاجه من كده خالص ربنا بعيد خالص عن التصور البشري العادي يعني اعلى كتير قوي من تصوراتنا كبشر في محبته احنا مهما كان لنا اخر في المحبة والحنان والرحمة والتسامح ربنا ملوش اخر فمع المنظر الصعب اللي الولد جاي بيه ده تحنن كل اللي حس بيه انه مشاعر الحنان رجعت له يعني وحش الولد وركد ركد دي كلمة كبيرة قوي ده راجل كبير وراجل غني وراجل محترم ومش بيلعب رياضة يعني كل يوم الحكاية مش كده لكن ده انفعل انفعال شديد لدرجة انه ركض يعني بص على المنظر وتحركت مشاعره ساب اللي في ايده وطلع جاري على ابنه ووقع على عنقه وقبله يعني ما فيش كلام هو جاري صاروخ كده وقع على الولد وباسه طبعا القبلة دي ما كانش محتاج بعدها يقول له أجراءك ومش أجراءك ما خلاص ده يعني قبلة الأب لابنه يعني فيها كل حاجة دي يعني حاجة ما كانش يحلم بيها الولد ما فكرش فيها ما جاتش في حساباته ما قالش يا سلام على حضن أبويا معقول أرجع له حتى دي ما طالش يفكر فيه يعني لا ما ما يحلمش بيها لكن مجرد انه رجع كان اول حاجة بيقابله بيها انه يقع على عنقه ويقبله يقبله دي معناها قمة الحب من الله للإنسان إنه بيلزق له إن ربنا لزق لنا ودي معناها التجسد خد جسدنا ده وبقى جسده باركت طبيعتي فيك القبلة دي مقصود بيها إن المسيح لزق فينا مع إن إحنا سوري يعني مقرفين حسب المثل هنا يعني مش ده خالص المنظر اللي ربنا له كل المجد وكل القداسة يتحد بيه معلش بس ولادي ألزق لهم وأقبلهم فقال له الابن الولد كان محضر كلمتين لازم يقولهم مش هو كان لسه قاعد يحضر قبلها بثلاث آيات يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا تلاحظوا إنه إيه ما كملش وقال إيه اجعلني كأحد أجرائك ليه ما كملش لأنه قبله خلاص بدل قبله هيقول له اجعلني خدام إزاي هو يعني أبوه بيبوس العبيد لا خلاص هو فهم انه الكلمة دي ملهاش مكان او م- مشاعر ابوه تخليه مش ممكن هيقبل هقول له خدام ازاي ده واضح الفرحة على وشه مش معقولة ده جاي لي جري ده نسي منظري وقرفي واللي عملته فهو قال له انا اخطيت بس مش قادر يقول له خليني خدام لانه ما الموضوع مش مع مع- مش ممكن ينطرح دلوقتي لأن كمان ممكن ناخدها بأنه الأب بس هو بيقول له أنا أخطأت وهو من الأب ما بيسمعوش هو التفت إلى العبيد وقال فقال الأب العبيد اخرجوا الحلة الأولى والبسوه واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجله وقدموا العجل المسمن واذبحوا الراجل بقى مهووس بقى مش فرحة ومش عارف يعمل ايه ولا ايه واخدين بالكم فقال للعبيد طلعوا الحلة الأولى والبسوه الحلة الأولى دي بدلة التشريفة كانوا يلبسوها في القرى كده لما يكون ايه في زيارة بقى رسمي او لبس الع- العرس ودي إشارة دايما لإيه لأن الواحد هيتشيك قوي بالمسيح لما يرجع ويتوب هيلبس المسيح هيشبه المسيح هيتصرف بالمسيح أنتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح فكأن اللي بيرجع بالتوبة ربنا بيديله الإيه الحلة الأولى يعني يوم ما ترجع تتوب ترجع تاني كأنك لسه متعمد شوف لي يوم ما طع- طلعت من المعمودية كنت قديس كنت نضيف خالص كنت نقي جدا وحصل حصل بقى لكن ترجع الحلة الأولى تاني يبقى الواحد يستعيد الحلة الأولى بالتوبة واجعله خاتما في يده الخاتم ده هي الخاتم أصله الختم يا جماعة كان زمان الخاتم هو الختامة فكل صاحب مال بيبقى الخاتم بتاعه بيختم عبيده وبيختم ممتلكاته فلما يدي الخاتم لابنه بقى مين صاحب البيت بقى الولد بقى هو صاحب كل حاجة لأن الختم في إيده قال له انت كنت عاوز تقسم معيشتي مين قال لك انا كنت محوش لك الخاتم انا كان البيت واللي فيه بتاعك مين قال لك ان انا ما كنتش عاوز اديلك ده انا عاوز اديلك اكتر من اللي انت خدته اجعله خاتما في يد الخاتم ده بقى عربون الملكوت اللي هو الروح القدس اللي خدناه ده الختم عشان كده بنسميه سر الختم ان خاتم في يدك انت عندك الروح القدس زي الخاتم في ايدك معاك عربون الملكوت انت هتورث الملكوت بالخاتم اللي في ايدك ده إذا تبت وحذاء في رجليه يعني إيه من هنا واضح إنه ما كانش لابس ها فجاي حافي فطول ما أنت لامس الأرض كده ورجليك مش نظيفة لا لا ما ينفعش لازم تفصلك عن الأرض حاجة فالشخص اللي هيرجع بالتوبة لازم يرتفع عن الأرضيات لازم ما يحتكش احتكاك مسر بالدنيا لازم ينفصل عن عالم الأرض حذاء في رجليه عشان دي علامة الأسياد العبيد يمشوا حافين لكن القديسين أولاد ربنا ما يمشوش حافين يمشوا لابسين أحذية أحذية هنا إشارة إلى إيه إن مفيش خلطة بالدنيا زيادة مفيش احتكاك بالدنيا زيادة وقدموا العجل المسمن واذبحوه العجل المسمن تؤكد ان الر- الاب ده كان مستني لانه عمال يسمن في عجل على امل ايه يعمل الحفل فالعجل عمال يسمن يسمن يسمن لغاية ما الابن يظهر عشان نحتفل إن عنده رجاء إنه يرجع والعجل المسمن إشارة للمسيح له المجد أو للإفخارستية للتناول إن اللي راجع بالتوبة ده المسيح بيعمل له حفلة فحفلة ال- التناول حفلة القداس هي احتفال للتائبين احتفال برجوع الابن الضال كل الملائكة والقديسين فرحانين عشان في واحد راجع ولنأكل ونفرح عشان كده في كل مرة بنتناول بنفرح ليه لأن راجعين لربنا وربنا قابلنا ومهيص بينا وإحنا فرحانين وهو فرحان بينا لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فنظر الأب الولد ده كان مات والناس كلها بتقول له غالبا مات لكن هو مش قابل حتى لو مات هيعيش لازم يعيش وفاضل عايش على الأمل ده حتى لو مات لازم يعيش آه، حاجتين اقولهم وانا عارف انا طولت عليكم فاضل خمس دقائق تقريبا لكن آه، اولا الاباء القديسين من حبهم في المثل ده مش بس شافوه زي ما احنا بنقراه كده بقى التوبه في الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الضال شافوا ان القصه دي هي قصه البني ادم كله البشريه كلها قالوا الابن الاصغر ده ادم الابن الاكبر ده يمكن الملائكه او الخلائق النورانيه لكن الصغير ده الدلوع ده آدم اللي ربنا خلقه وكل بنيه انفصل عن ربنا رفض ربنا و- واشت- واشتهى الدنيا وعاش فيها براحته وبعدين اتذل في الخطية واتبهدل فخرج إليه الأب واخدين بالكم ركض هنا يعني تجسد نزل للعالم بتاعه وقبله يعني اتحد بيه وراح حضر له الحلة الأولى والختم ماشي والحذاء فادانا ربنا أربع بركات ملهمش تمن المعمودية والميرون والكتاب المقدس الحذاء وال والإفخارستية تاني أقوله لما يعني مشتاق لتوبتنا بسايب لنا بقى أربع خيرات ملهاش تمن الحلة الأولى اللي هي المعمودية اللي تدخل السماء إنك تلبس المسيح الختم اللي هو الميرون الروح القدس اللي يسكن فيك يديك الأبدية بس عيش بيه الحذاء اللي هي كلمة ربنا اللي ترفعك عن الأرضيات عشان كده الكتاب يقول حازين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام فالحذاء دايما إشارة إلى إيه كلمة ربنا اللي ترفعك عن الدنيا عشان ما تتشبهش بالدنيا وأخيرا الأجر المسمن اللي هي التناول جسد ربنا ودمه فنأكل ونفرح فكأن في أربع خيرات منتظرين التائب إذا ما كانش تعمد يتعمد وإذا ما كانش خد الروح القدس ياخد الروح القدس وإذا كان واخد المعمودية الروح القدس يتغذى على الإنجيل والتناول فاهمين؟ يتغذى على الإنجيل والتناول دول حياة التائبين تائب حياته الكتاب والمذبح حكوا مرة قصة جميلة حصلت في أوروبا شبيهة بالابن الضال إنه ولد كان اتخانق مع أبوه في مرة وبعدين طفش وساب له البيت وعادت عليه سنين طويلة قوي حوالي عشر سنين وكان بيتهم على جنب شريط القطر في قرية من قرى أوروبا يعني بعد عشر سنين بعت جواب لأبوه وقال له بص أولا لو كنت عايش وقريت الجواب ده أنا نفسي أرجع لك وأنا نفسي أقول لك سوري يعني لكن أنا مش عارف أنت هتقبلني ولا مش هتقبلني فأنا ليا شرط واحد لو أنت عايش وهتقبلني أنا هركب القطر في اليوم الفلاني وفي الميعاد الفلاني وهاجي جنب البيت قبل ما أوصل المحطة هي قلنا الفيلا بتاعتهم دي جنب شريط المترو القطر فبعدها المحطة بحاجة بسيطة الشجرة بتاعتنا اللي هي على الشريط على طول حط لي عليها ملاية بيضة في اليوم ده لو شفت الملاية البيضة هعرف انك انت مسامحني هنزل واجيلك لو ما شفتش الملاية البيضة يا اما انت مت يا اما انت مش مسامحني فمش هجيلك فيقولوا في اليوم ده ركب القطر وهو طبعا خايف لانه مش عارف هيقابله مش هيقابله هيقبله مش هيقبله وبعدين اول ما وصل قرب لقى كل اشجار المنطقه عليها ملايات بيض فطبعا كانت يعني كان لقاء جميل يعني فاضل اخر جزء بقى الابن الاكبر ومشكلته في دقايق هخلصها عشان انتوا ممكن تكونوا زهقتوا الابن الاكبر بقى ايه ده اشاره بقى للشخص اللي هو يعني متدين تدين ثقيل مزعج لانه قاعد في بيت ابوه لا فرحان بابوه ولا شبعان بابوه وعينه بس على ايه اللي بيغلطه فانا مش هقراها بس انتوا عارفينها طبعا وان كان في حته هقراها لازم فالابن الاكبر راجع من الحقل فسمع الهيصه والحفله وال... فجاب واحد من الخدامين بيعملوا ايه جوه فقالوا له ايه اخوك رجع فاكر بقى بيقول له خبر حلو فابوك ذبح له لاجل المسمى لانه قبله فرحا فمرضاش يدخل شوفوا الكبرياء مرضاش يدخل ودي إشارة أن المتكبر أو المرائي بيفصل نفسه عن ربنا بنفسه فأبوه طلع له خلي بالكوا أبوه دايما هو الغلبان اللي بيطلع للكل طلع للبعيد الصغير وطلع للبعيد الكبير برضه يعني الاثنين أبعد من بعض فطلع له قال له يا ابني ما تدخل ده أخوك رجع يعني حاجة حلوة فقال له كلمة قاسية جدا قال له إيه قال له ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقد لم أتجاوز وصيتك وجدي لن تعطيني قتل أفرح مع أصدقائي ولكن لما جاء ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني ذبحت له لأجل المسمى كلام زي الرصاص أولا قال له إيه قال له أنا بقالي سنين بخدمك يعني هو قاعد عند ربنا إيه خدام هو لا بيعامله كأب ولا فرحان بيه كأب ولا حاسس بعزه كأب هو خدام في ناس كده تتعامل مع ربنا شغل خدامين يعني مش حاسين خالص بحلاوة الحياة مع ربنا فقال له أنا قاعد بخدمك وبعدين عينه على إيه الجدع ده وجديا لم تعطيني قط بقى أنت عايش في البيت معايا وعينك على الجدي هو ده اللي انت نفسك فيه هو ده اللي انت اخرك كل العيشة اللي- والصلاة والصوم والحاجات دي عشان تاخد جدي في الاخر تاخد شوية فلوس تاخد شوية خير على الارض وانا كأب بتعملي الحاجات دي ليه عشان الجدي وبعدين يقول له كلمة اصعب جدي ان لم تعطيني قتل افرح مع اصحابي ما هو ما بيفرحش مع ابوه ما هو ما بيحبش ابوه ابوه ما يفرقش معاه هو مش حاسس بابوه خالص فهو عاوز يفرح مع أصحابه وعينه على الجدي ومعتبر نفسه خدام ومستني الأجرة وبعدين الأصعب من ده كله قال له إيه لما رجع ابنك هذا مش راضي يقول أخويا خلي بالكم كلمة مهينة طبعا ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني يعني فلوسك اللي ودعها في الحرام كلام قاسي جدا بقى ابنك ده اللي يعني اللي جاب وشنا في الأرض وضيع الفلوس كلها مع الزناه تقوم انت ايه تذبح له لأجل المسمى اتهموا بالظلم واتهموا ب... ب... بأن فلوسه راحت في الحرام واتهموا التحيز والتعصب لابنه و... وفهموا انه هو ما يسواش بالنسبة له اصحابه هم اللي يفرقوا وفهموا ان الجدي هو الأجرة اللي كان مستنيها وابوه حيشها عنه وحاجة يعني كلام يخلي الأب يقع من طوله يا عين يعني على الأقل الأولاني كان صريح مع نفسه وقال له اديني حقي ومشي التاني هو مش أحسن من الأولاني في حاجة الحقيقة هو عينه برضه على الخير بس يمكن مش قادر يستجري يقولها في ناس مش قادرة تستجري تبعد عن ربنا احتياطي خايف لكن هي نفسها تبعد عن ربنا حاجة وحشة أوي تدين مريض لا فرحان بربنا ولا حاسس بأمان مع ربنا ولا شبعان بربنا وعينه على الدنيا برضه هو جوه الكنيسة و... و... وفرحه مع الناس مش مع ربنا وقلبه بره خالص عشان كده كانت الإجابة كلمة واحدة قال له إيه يا ابني أنت مش حاسس بالكلمة دي أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك يا ابني بتقول إيه أنت ابني أنت لا بتخدمني ولا جدي ولا أصحاب ولا فلوس راحت كل ده كلام فاضي أنت ابني يا ابني أنت مش حاسس بدي هو أنت مش عارف يعني إيه دلوقتي أنت ابني بعد السنين دي كلها لسه مش عارف يعني إيه أنت ابني أنت معي كل حين وكل مالي فهو لك أدي معناها أنت لو فاهم يعني إيه إن أنا أبوك وأنت ابني يبقى كفاية إنك تبقى معايا مش مهم أي حاجة تاني وكل اللي عندي ليك السماء والأرض كلها ليك هتحتاج إيه تاني بدل أنت معايا بدل أنا أبوك وأنت ابني لكن كان ينبغي أن نفرح لو أنت ابني صحيح كنت لازم تفرح أن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد لو أنت بتحبني صحيح كنت لازم تفرح معانا ومع الملائكة الكلام هنا بقى لمين اللي كانوا واقفين ساعتها الإشارة واضحة بقى فالرسيين والكتبة هم دول الابن الكبير الأولاني هو الابن الضال قال لهم أيوة العشرين والخطاة دول وش خنازير ماشي دول اتبهدلوا دول بهدلوا ربنا ماشي بس راجعين ولما هيرجعوا هياخدوا الحلة الأولى والحذاء والختم وال- والعجل المسمى وهيفرحوا وهيبقوا أصحاب البيت وانتوا يا بهوات يا بتوع التدين هيبقى مصيركم في الشارع كان ينبغي أن نفرح كان لازم يا فرسين وكتبة تبقوا فرحانين قوي إن العشرين الخطاة يدنون مني ليسمعوني لو انتوا عندكم حب إلهي حقيقي بتحبوا ربنا وربنا بحاطط حبه في قلبكم كنتوا فرحتوا بأن الناس دي جاية ترجع ما كنتوش قرفتوا منهم كده طبعا المثل ده غني ولو قعدنا نتكلم فيه مؤتمر مش هنخلص هو مثل فعلا رائع يكفي ان احنا نتخيل صورة الاب الطيب او نحط نفسنا يا ترى احنا ابن ضال ولا ابن اكبر الاتنين وحشين عاوزين يظبطوا و- ونراجع قيمة كل واحد فينا عند ربنا من المثل الاولاني بتاع المية ونراجع التفتيش والكنس والسراج اللازمين للتوبة النقية الحلوة ربنا يدينا حياة مقدسة لإلهنا كل مجد وكرم الأب